اهلا بيكم في الموسم الرابع من بودكاست الموضوع عائلي جدا انا حنان عز الدين مؤسسه The Family Hub الموضوع عائلي جدا بيتكلم على كل حاجه بتحصل في البيت وفي العيله وبنحاول مع بعض ومع ضيوفنا نلاقي حلول عمليه ومنطقيه نقدر ان احنا نعملها على طول خليكم معانا عشان الموضوع عائلي جدا النهارده قصه شخصيه انا كنت قاعده مع مجموعه ناس معرفش ناس كتير منهم وناس كلها متعلمه كويس محترمين ولاد ناس زي ما بنقول كده وبداوا يقولوا لي ايه بقى اللي انت بتقعدي تتكلمي عليه اونلاين ده وايه موضوع ان احنا ما نضربش عيالنا وان احنا لازم نعي... نعلم عيالنا sex education وان احنا لازم نتكلم في نتكلم بصوت واطي ومش لازم نزعق والكلام ده كله وقعدوا بقى ايه يهزروا يتريقوا عليا شويه وانا طبعا يعني ما عنديش مشكله ان انا بتقبل الكلام ده بالذات لو قاعده خفيفه يعني والحقيقه يا جماعه انه آم، أغ- اكتر من حد رجاله وستات كانوا بيقولوا ما احنا زي الفل اهو ياما امنا كانت بتحتفنا بالشبشب واحنا زي الفل ياما ابونا عمره ما عبرنا وكلمنا وقال لنا اي حاجه اتجوزنا ومحدش كان معر- معرفنا اي حاجه خالص وبقينا كويسين وزي الفل فاتقالت كلمه احنا زي الفل دي مثلا مش اقل من 20 مره في القعده وطبعا انا كنت عماله اضحك وبسمع وكده وما كنتش قاعده يعني بدي حد محاضره كنت قاعده واخده الموضوع بالراحه و العنوان الحلقة دي احنا زي الفل عشان نتكلم فعلا في تفاصيل الحاجات اللي احنا ما اتعلمناهاش واحنا بنكبر وشفناها ان هي عادية واحنا بنكبر لحد ما نخش بقى ايه نفهم احنا فعلا زي الفل ولا ايه والحقيقة انه back by popular demand يعني آه، ياسمين مذكور معانا النهاردة somatic therapist وكانت آم، من احلى الحلقات اللي عملناها كانت season 2 episode 1 آه، لما كنا بنتكلم على الضرب وبيحصل ايه وازاي ممكن نتعافى منه ونساعد ولادنا ان احنا ما نخشش في نفس الدايره المغلقه دي تاني فياسمين منوراني قوي قوي قوي بقى النهارده
ازيك يا حنان عاملة ايه؟
الحمد لله احنا بقى يا مم.
جماعه كنا بنتكلم كلام عادي يعني انا وياسمين وبعدين قلت لها ايه ما تيجي نعمل حلقه في البودكاست قالت لي يلا بينا وبعدين بنشوف بقى احنا كنا بنقول نعمل حلقه في في المطلق يعني مش عشان الموضوع ده بالذات وبعد كده قعدنا نرغي شوية ولقينا انه طب ما نتكلم على الموضوع ده وبصراحة كنت حاسة ان هو ايه لا يعني يلا بينا بقى ياسمين آم، انتي somatic therapist معلش ممكن نشرح مرة كمان يعني ايه somatic نشرح مرة therapy كمان مرة كمان وبعدين ان شاء الله تيجي season اللي بعده نشرح تاني احنا ما وراناش اي حاجة نفضل نتكلم في نفس الموضوع
yes. Somatic Therapy هو مدرسة من مدارس العلاج النفسي مختلفة شوية عن المدارس التقليدية اللي بتركز على السلوكيات والأفكار والمشاعر فقط وبتركز على القصة والحكاية وإيه اللي حصل وإيه اللي محصلش فإحنا في ال Somatic Therapy بنركز أكتر على الجهاز العصبي وإيه اللي القصة اللي الجسم بيحكيها مش اللي أنا جوه دماغي عمالة بكررها على نفسي فده نوع من انواع العلاجات اللي من العلاجات الاكثر تاثيرا والاسرع في علاج الصدمات والاصابات النفسيه والمشاكل الحاجات اللي احنا بنلاقي نفسنا بنكررها بشكل متكرر لانها بتبقى مرتبطه بجهازنا العصبي وايه اللي بيحصل بشكل تلقائي علشان نعرف نتعامل مع الصعوبات اللي في حياتنا والمواقف الصعبه والاوفرويلم والحاجات دي كلها فاحنا شغلنا كله او انا شغلي يعني كله مركز اكتر على ايه اللي بيحصل في جهازي العصبي ايه اللي بيحصل في جسمي علشان اعمل الحاجات دي او افكر في الحاجات دي او احس بالحاجات دي او ازاي اتفاعل مع الناس اللي حواليا بس اخرج ازاي من ال- من الحفرة دي واطلع منها للمتعة والاحساس بالحياة وال... وان انا اقدر اعمل الحاجات من غير ما تكون overwhelming واكبر مني
أوكي؟ كلام كمي- جميل قوي بقى بس احنا عايزين نخش بقى في ال تعالي نطبقه ونشوف هنطبقه ازاي يلا بينا وهسألك بقى لما حد يقول لي طب احنا ما اتعلمناش اي حاجه عن اجسامنا واحنا بنكبر اكتشفنا oops يلا جات لنا ال period oops بلغنا oops اتجوزنا oops مش عارف ايه وبعد كده فجاه اه عادي ما كنا ب... عشان اهلنا مثلا يخلونا نذاكر آه كانوا بيضربونا ويهزقونا ويبهدلونا وطلعنا اهو دكاتره ومهندسين وناس شاطره وناس بتعمل ايه وناس ايه و... ومراكز كويسه ومرتبات حلوه يعني ف... فاللي احنا بنقوله انه بلاش نعمل الكلام ده طب ما هو ناس كتيره اتعمل فيهم الكلام ده وهم في الاخر ناس ناجحه وكويسه فلما حد يقول لي انا زي الفل هو فعلا زي الفل يعني هو فعلا ما فيهوش حاجه هسيب لك بقى الطلعه دي
اوكي طيب اولا أم، زي الفل ده تعريفه ايه يعني زي الفل بمقاييس مين وزي الفل ده شكله عامل ازاي يعني احيانا بنبقى بالنسبه لنا زي الفل دي يعني انا أم، شايف الشخص ده ناجح بيعمل فلوس متج- عمل كل ال milestones اللي المجتمع بيوافق عليها زي انه خلص جامعة درس اشتغل في شركة او اشتغل في مكان كويس وبعدين اتجوز وبعدين خلف كل دي milestones الشخص ده حققها بس ده مش معناه انه زي الفل ان زي الفل دي معناها ان الشخص ده مش بيعاني من شيء متكرر انه حاسس بالسعادة قادر يحس بالمتعة قادر يتواصل مع اللي حواليه من غير ما يحس ان ده شيء اكبر منه آم، قادر يحس بالمشاعر المختلفه والمتنوعه من غير ما تبقى آم، في مشاعر معينه يا اما ما بيعرفش يحس بيها خالص او هي دي المشاعر اللي طول الوقت قاعد فيها ف فهنبص نلاقي اغلب الناس اللي بتقول الكلام ده آم، هي في الغالب بتقول كده علشان منفصل ممكن تكون منفصله عن التجربه اللي هم مروا بيها ده اسهل بالنسبه لهم فبالتالي هم زي الفل بمعنى ان هم عارفين يلاقوا طرق للتعامل مع ده بس هل الط- هل المفروض الواحد يفضل طول الوقت بيمانج التفاصيل دي يفضل طول الوقت بيمانج الاعراض الناتجه عن ان انا اتضربت وانا صغير ان انا آه، كانوا بيزعقوا لي في المدرسه ان انا طول الوقت كانوا بيحاسبوني على الربع درجه يعني الحاجات دي كلها بتظهر في حاجات تانية يعني بنلاقي الناس عندها مشاكل مع آه، الحميميه بنلاقي بنلاقي الناس عندها مشاكل في القرب من الاخرين في ان هم يعملوا صحاب ان هم يثقوا في الاخرين آه، بنلاقي ان آه، لما حد بيقرب في ناس مثلا عندها anxious attachment فلما حد بيقرب منهم بيمسكوا فيه ويتشعلقوا فيه ويفضلوا في دايناميك غير صحي ما بينهم او العكس لما حد بيقرب منهم بيزقوه ويبعدوه عنهم فبالتالي يعني اه زي الفل ده اللي هو مقاييس المجتمع اللي هي في checklist عملناها صح بس مم.
هو ده ملوش علاقة بال quality of life بال... بالجودة الحياة بتاعتك عاملة ازاي ملوش علاقة بقى انا مبسوط ولا لا بان انا بالليل لما بحط راسي على المخدة هل دماغي بتروح تجيب بت... بتفضل تقارن بفضل اشوف ان انا مش مبسوط ب... بعرف اتواصل مع الناس اللي عندي تحديات معاهم ولا بقفل منهم تماما يعني شكله عامل ازاي اللي زي الفل ده يعني زي الفل دي معناها ان احنا يعني ش... يعني ان احنا عرفنا نعدي المراحل دي بس هل انا عديت وانا سليم هل انا عديت وانا آه، تمام ولا انا عديت وخسرت حاجات في الطريق ومعرفتش ارجعها تاني او عديت من غير ما بجروح والام وصدمات و... وبنقلها لولادي علشان ده زي الفل وعادي عشان انا مش عارفه ابص في المرايه يعني
والله ده آه، يعني المشكله في ايه؟ تعرف لسه كنت بتكلم قريب مع حد كنا بنتكلم على موضوع ال checklist ده ان انت مثلا يعني مثلا مثلا احنا ايه اتجوزنا انا اتجوزت صغيره وبعدين وخلفت على طول اول ما اتجوزت وخلفت مره واحده and that's it بغض النظر عن الاسباب الشخصيه اللي انا ما بتكلمش فيها بس that's what happened طيب كتير قوي بيقول لك ايه ايه ده ابنك لوحده آه، حرام عليكي و- وتلاقي بقى judgment جاي عليكي رهيبه مثلا آم، اتخرجت اشتغلت في شركه كبيره وكان مرتبي كويس و و و كل الكلام ده بعدين سبت لما مامي توفت ويحيى كان عنده خمس شهور ابني فكان نو no واي والناس كلها كانت شايفه انه لا ان شاء الله بقى ترجعي شغلانه كويسه رجعت عملت ايه درست فكانت متشافه انه ايه اللي انت ايه ده فين الش...
درجه اقل من اللي كنت فيها بالظبط بعد ما انت كنتي بتعملي وبتسوي وتعليمك مم.
ومدارس وجامعه ايه وبتاع وفي الاخر واحد مدرس مع ان انا كنت سعيده سعاده وما زلت يعني سعيده سعاده غير طبيعيه بمهنه التدريس وم... ودلوقتي running the family hub برضو مديني push رهيبه حاجه انا بحبها بس متشافه مثلا ان هي ايه ده ايه ال hobby اللي هي بتعملها دي بتعمل حاجه لطيفه ظريف مش شايفين كل الشغل وال effort والحاجات اللي بتتعمل عشان توصلي للي انت بتحاولي تعمليه مش بقول ان ده نجاح او فشل بقول ان دي سكه الواحد خدها كل الحاجات اللي انا بعملها دي مش ماشيه مع ال checklist بتاعت الناس فدايما بيبقى فيه الانتقادات دي وانا ما بزعلش خالص بالعكس انا يعني انت عارفه يعني فاهمة؟ بس قصدي انه انا بديكي example حي يعني قدامنا ان لو انت مم.
ما عملتيش ال checklist بتاع آه، تتجوزي بدري تخلفي 2 plus اطفال آه، في قبل ما تتمي آه، حاجه و- في 30 سنه عشان بعد كده الخلفه اللي بعد كده ما ينفعش ولو آه، جبتي طفل اقل من من طفلين تبقي انت مذنبه في حق الطفل ده وفي حق المجتمع فان انت غلطانه لو ما خلفتيش خالص بقى ده انت لازم تعاقبي بالقانون يعني تبقي عندك بقى فهم كده و- ولازم يبقى في شغل ولازم في career ولازم ولازم ولازم اي حد بيعمل ولازم تبقي super mom لازم تبقي في super mom وسط كل ده بتجنني بتجنني okay لازم تبقي super mom واخده بالك من نفسك واخده بالك من جوزك عشان ما يبصش بره مش عشان انت تبقي واخده بالك من نفسك لا عشان جوزك ما يبصش بره فكل الحاجات دي ار ايه اجزاء احنا بنقعد نتكلم فيها بس الحقيقه يا ياسمين ان انا ما بشوفش ان ال ch... انا بشوف ان ال checklist دي مضره اكتر ما هي آه، صحيه لينا يعني لان كل واحد فينا عنده خريطه خريطه للطريق بتاعه و- وهو ربنا سبحانه وتعالى بيفتح ارزاق معينه وبيشيل ارزاق معينه عشان يدينا حاجه احسن وهكذا وهكذا وهكذا وبحس ان احنا بنحط ضغوط على نفسنا جامده قوي في الموضوع ده مش عايزه اخش في القصه دي قوي بس moving on للموضوع ب- اللي احنا بنتكلم فيه الضغوط دي بتخلينا نشوف انه اه okay انا لو عملت كل الحاجات اللي على ال checklist دي يبقى انا كده ما عنديش مشاكل ولو جيت اشتكيت او حسيت ان في حاجه جوايا مش مظبوطه يبقى انا مش بقول شكرا على النعمه الكبيره اللي ربنا اديها لي اللي هي ولادي او شغلي او فلوسي او بيتي او whatever بقى is اللي في ال checklist مم.
وبحس ان هو ده بيبقى سبب كبير قوي ان ناس كتيره تبقى عندها ال ال undiagnosed depression اللي هي الاكتئاب اللي هو محدش بيعرف هو ايه او ال mental health disorders الكتيره اللي موجوده دلوقتي اللي هي masked ب احنا زي الفل او انا بعمل في ال checklist ايه رايك في اللي مهم.
انا بقوله ده انا انا بقالي شايفه ان كتير في احنا الموضوع لما بنعمل ده ده. بقالي كتير قوي بفكر في القصه دي يعني شغله تفكيري
انا شايفه ان الموضوع ليه علاقه بان احنا بيحركنا آم، ال shame العار مم.
يعني في الحاجات دي بالذات آم، احنا مجتمعاتنا العربية على س- على سبيل التخصيص يعني مجتمعات آه، قائمة أو بيدفعها شعور العار يعني هنلاقي المجتمعات أنواع ويعني بدون دخول في التفاصيل بس نوع المجتمع اللي, بي اللي بيدفعه شعور العار دايما بيفكر الناس هتقول عليا ايه الناس شايفاني ازاي وده اللي بيوجه قراراته حتى لو كان الحاجات اللي الناس مش عارفاها هي حاجات آه، غلط يعني مش مشكلة أعمل غلط أو صح المهم الناس شايفة إيه المهم إن أنا لو عملت حاجة غلط أخبيها فبالتالي ال- والغلط والصح هنا نسبي بقى ليه لأنه مرتبط بال... باللي المجتمع شايفه صح وغلط فلو المجتمع شايف إن المفروض نعمل أتجوز وأخلف وأودي عيالي مدارس معينة وأشتغل شغلانة معينة فبالتالي أنا بحاول أرضي المجتمع وده في ذاته آم، غريزة كده فينا لأن احنا إن احنا نحاول نرضي المجتمع ده بيحافظ ال- ال- شعور ال- العار عموما هو شعور بيحافظ على نسيج المجتمع بشكل أو آخر لأن لو أنا ح- عملت حاجة غلط فأنا ممكن أحس بالذنب أو أحس بالعار والشعورين دول يا إما- واحد منهم بيخليني أصلح نفسي الشعور ال- اللي بالذنب والشيم أو العار اللي بيخليني أعرف آه، إزاي هصلح علاقتي بالمجتمع تاني والمجتمع إزاي يشوفني المشكلة إن المجتمعات القائمة على أو اللي بيدفعها شعور العار ما بتبصش لجوه دايما بتبص لبره دايما قراراتها وبتفكر دايما الناس هتقول عليا ايه الناس ع- الناس شايفة ايه فبالتالي أنا بفكر دايما الناس هتبقى مبسوطة ازاي بيا مش مم.
أنا مبسوط ازاي مش أنا بعمل حاجة في حياتي أنا راضية عنها أو أنا راضية عنها ولا لا انا بفكر ان الناس هتشوفني ازاي هحط هحط ايه على انستجرام الناس هتشوفني ازاي صح آه، لما اسافر بدل ما ابقى بفكر ان انا ابقى مبسوط و- لا احنا لازم نبوز صورة معينة وده غريزة فينا ان احنا نخلي المجتمع راضي عننا لان لو المجتمع مش راضي عني هينبذني وفي الغابة وال والانسان البدائي ان المجتمع يطردني او القبيله تطردني ده معناه ان انا إن أنا خلاص موت محقق لان انا هبقى في الغابه لوحدي اي حاجه هتواجهني سواء من الطبيعه او الحيوانات او غيره انا مش هعرف أ- يعني اواجهها لوحدي مم.
ولكن ده زي ما قلت بيبعدنا عن ان احنا نبص جوانا ان انا اشوف هل انا اصلا مبسوط هل انا دي حاجة انا بحب اعملها هل آه، هل وانا بضرب ولادي هل دي حاجة انا بعملها علشان اتعودت عليها وهو ده اللي الناس بتقول عليه انه بيجيب نتيجة ولا انا بعمل ده علشان انا اتضربت وانا صغير فبالتالي آه، بكرر الحاجة اللي انا شفتها ولان انا ما اقدرش اعمل حاجة غير اللي انا شفتها مم.
يعني برضو في كده capacity ان انا لو عاملت ولادي معاملة مختلفة ده معناها ان كان في option تاني عند اهلي مثلا صح ان كان عندهم ال option تاني ان هم ما يعملوش اللي هم عملوه طبعا الحاجات دي مش بالضرورة تبقى واعية يعني مش بنعملها بشكل واعي مش بنفكر بالطريقة دي بترتيب كده هو ده ساعات بيحصل ان انا بعمل ده علشان ما اشوفش حاجة تانية عشان الحاجة التانية دي لو شفتها هي مؤلمة جدا فبالتالي هو فكرة احنا زي الفل هو انا زي الفل عشان انا مش شايف الناحية التانية عشان يمكن الناحية التانية مؤلمة وانا ما عنديش الساعة ولا اقدر اواجه الجانب الاخر من الحقيقة دي طب اقدر اعرف منين
اقدر اعرف منين اقدر اعرف من هل انا مبسوط ولا لا يعني هو برضو اللي بيبقى زي الفل ده ما بيبقاش زي الفل قوي هو زي الفل دي اللي هو هو فعليا شكليا زي الفل بس هل انا مبسوط هل انا علاقاتي را- را- مرضية بالنسبة لي وبقدر ان انا احس بال... بالامان في العلاقات دي هل اللي انا بقى هل طول الوقت حاسة او حاسس ان انا بجري طول الوقت ان انا طول الوقت كاني في كاني في سباق كاني في حاجة عمال بقارن نفسي بناس تانية عمال بقارن نفسي بحاجات هل انا محبوس في الماضي او محبوس في المستقبل طول الوقت قلقان او طول الوقت ندمان يعني كل دي حاجات تقول لنا ان في حاجه مش زي الفل ولا حاجه زي الفل ده كانه اللي هو كل حاجه تحت السيطره بس هو انا مش مش المفروض طول حياتي افضل اسيطر على كل حاجه انا محتاج ان الحياه تبقى اسهل شويه عن ان انا طول الوقت زي الفل وطول الوقت ب manage وطول الوقت ب- بحاول اتحكم في التفاصيل ف يعني كتير جدا من الناس لما بتبتدي تستوعب الموضوع ده على مستوى بقى يعني experiential من خبرتهم ومن تجربتهم بجد بعد كده مش مجرد النقاش اللي احنا بنتناقش فيه ده بس بيبتدوا يكتشفوا يكتشفوا ايه ده انا كنت ازاي عايش كده مم.
انا ازاي كنت عايش بالضغط ده كله ازاي كنت كان في حاجات مأثرة عليا بالشكل ده ازاي كانت علاقاتي كلها فيها pattern معين ازاي كنت في علاقات كلها استغلال او ازاي كنت في علاقات كلها برمي حملي على كل الناس اللي حواليا فبالتالي بيبعدوا عني لان انا طول الوقت بتقل عليهم من غير مش ما قادرين هم من يستحملوني غير اه ما يبقى فيه reciprocity او مقابل لده في علاقاتي ازاي العلاقات ما كانتش متوازنة يعني هي بتبقى دايما حاجة كده زي ما حد بيفتح النور مم.
يعني احنا قاعدين كده ففي حد بيروح منور النور فبنكتشف ايه ده ده في حاجه انا ما كنتش عارفاها كده في حاجه ما كنتش شايفاها
عارفه ياسمين آم، اللي انت بتقوليه ده منور انا عندي بقى حاجه آه قريب كنت عملت فيديو عن الضرب وكنت بتكلم على انه آه بيخلق عدم ثقه ما بين الامهات والاباء وال- والولاد واحنا ايه اللي بيخلينا نتمكن من ان احنا نضربهم هما صغيرين بالذات ان هما أ- أ- اضعف مننا فبنبقى في قوه كده معينه بتيجي فواحده بعتت لي message انا ما اعرفهاش ست محترمه يعني بعتت لي message على جنب قالت لي آم، آم، الفيديو بتاعك خلاني اعيط كتير قوي لاني آم، انا كنت دايما بضرب ولادي زي ما انا اتعلمت ان هو ده الصح وانا لما ماما وبابا كانوا بيضربونا كنا بنبطل الحاجه الوحشه اللي بنعملها ف مم.
ودي حقيقه هو فعلا ضربي بيخلي الحاجات وحشه تبطل مؤقتا يعني اه مؤقتا بالظبط انا مش بغير ال behavior بس انا بغير الاكشن عشان مم.
اتوجع فانا هوقف اللي انا بعمله فالمهم فبتقولي ف انا كنت بضرب ولادي وهم صغيرين بتقولي دلوقتي ابني عنده 15 سنة بقى أطول يعني حجمه أكبر من حتى أبوه فبتقولي مرة أنا جاية بضربه فهو راح مسك إيدي وقال لي ما تعمليش كده رحت بالإيد التانية ضرباه على وشه راح ضاربني على وشي قالت لي هو عملها وبعدين ح- راح وشه محمر وقعد يقول لي أنا آسف أنا آسف أنا مش مصدق إن أنا عملت كده وكده طبعا هي بتقولي انا انهارت مش ما صدقتش وابوه مسكه ورن وعلقه وبهدله وطرده بره والولد راح بات عند قرايبهم وكانت قصه كبيره جدا انا متفهمه طبعا رد فعل الاب والام ان هم آه، يعملوا كده لان طبعا ما ينفعش ولد يضرب يمد ايده على امه بس فتحت معاها session على Zoom وقعدنا نتكلم وكان الكلام كله انه انت كنت قادره تتمكني منه وهو baby وهو اتولد عنده غريزه انه الضرب مباح it's okay okay.
ده فعشان اللغه اللي احنا بن...
احنا بنتفاوض بن- بيها بالظبط احنا بنتواصل كده قلت لها هو النهارده مد ايده عليكي وحس بالذنب وتاسف واعتذر و و و قلت لها انا ما ببررش موقفه موقفه غلط انا ما بقولش ان هو صح بس خلاص هو جوه سياق يعني هو بالظبط م... ما ما جاش كده من الفراغ من الفراغ قلت لها بس على فكره هو مد ايده عليكي النهارده بعد كده وع- وهتعدي لان انت خلاص الموضوع عدى وخلص قلت لها بس ممكن يتكرر تاني وتالت وعاشر قلت لها بعد كده هيبقى هو بيمد ايده على مراته وهيبقى بيمد ايده على اولاده وعلى اصحابه في الشارع وهكذا وهكذا مديره هيقول له كلمه مش عاجباه هيروح مديله في وشه لان هو خلاص الموضوع بالنسبه له بقى جزء من الغريزه فالاندو بتاعها اصعب بكتير من ان انا ابني ابني اصلا على اساس سليم مم.
فقعدنا اتكلمنا كتير وحسيت انه هي يا حرام كانت بتعمل ده لانه عارفه لما بيقولوا كما و- وجدنا اباءنا هم هو انا شفت اهلي بيعملوا كده وانا زي الفل فليه ما اعملش كده مع ولادي قطع الدايره دي صعبه جدا ان انا اكسر او break ال cycle دي دي عمليه صعبه جدا وانا فعلا فعلا اتاثرت قوي بالقصه آم، لان انا مش متصوره هم المفروض يعملوا ايه بعد كده وقيسي بقى على ده كل حاجه مم. انت عايزاني اجاوبك على السؤال ده يعملوا ايه بعد كده لو عايزه لو عايزه ممكن نقول اه
اه آه، اعتذار حقيقي وحوار لبناء الثقة دي من اول وجديد وقبول ان الشخص ان ان ابنها ممكن يرفض الاعتذار كمان يعني آه، لو انا عملت حاجه غلط في ولادي محتاجه اخد محتاجه اقون اللي انا عملته ده محتاجه أ- أ- اعترف بان انا عملت شيء يمكن ما كنتش فاهمه يمكن ما كنتش عارفه يمكن دي كانت حاجه اللي انا كنت بفهم فيها آه، عملت زي اهلي كل الكلام ده كله بس طالما انا عرفت الضرر ورا ده اعتذر مش بس علشان آه، ما يضربنيش تاني بس كمان عشان انا فعلا عملت حاجه غلط مم.
و... و... لان ولادنا هو الفكره فين الفكره مش بس انه بيتعلم ان دي اللغه اللي بنت- بنتصرف بيها بس كمان إح- احنا ولادنا بيتعلموا مننا الطريقه اللي بيعملوا بيها ريجيليشن لمشاعرهم بالظبط ازاي بتصرف مع مشاعري ازاي لما الحاجه بالظبط بتبقى فوق طاقتي بتصرف ازاي فانا لو بتعامل مع حد عنده قو... بيحاول يسيطر عليا فبدل ما اتفاوض معاه واحاول الاقي لغه حوار بيني وبينه او احاول احط له حدود بدل ما هعمل كل ده انا هضربه مم.
بالذات لو عندي المساحة لده بالذات لو أنا عندي القدرة الجسمانية بالذات لو أنا عندي آه، كارت آه، أقدر ألعبه في ال- في المفاوضات دي ولكن على الناحية التانية لما آه، وبالتالي لما أولادنا بي بي- بيشوفونا إحنا كمان بنعمل ده هي دي الطريقة اللي بيتواصلوا بيها بالظبط يعني هي الفكرة مش بس إن ده عنف أو مش عنف هي الفكرة إن علاقة آه، علاقة الأبناء مع الأ- مع الآباء والأمهات بتبقى مبنية على إن دي اللغة اللي أنا بتعامل بيها مع أهلي وهي دي اللغة اللي أنا هاخدها أطلع بيها لل- للحياة بره فأنا عشان أكسر الدايرة دي فعليا محتاجة أعترف إنها حصلت محتاجة أعترف إن أنا كمان اتضربت وانا طفله وان انا ده اثر عليا واثر عليا ازاي فابتدي افهم واحط نفسي مكان ولادي اللي حصل معاهم ده فبالتالي اقدر اعتذر لهم من ناحيه ابتدي ابني الثقه من اول وجديد لان لو انا علاقتي معاهم كلها مبنيه على الضرب واستخدام السلطه والقوه وه- وهكذا يبقى انا مفيش لغه حوار اصلا ده هم بيحاولوا يعملوا اي حاجه علشان يتفادوا عقابي وفي نفس الوقت في اي لحظه وفي اي فرصه آه، هيعرفوا يف- يحبوا يفلتوا من ال- من العقاب او يفلتوا من السيطره دي هيعملوا ده صح من غير يعني من غير اي تفكير بالاضافه لان يعني احنا اتكلمنا في ده اعتقد المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن الضرب بس آه، يعني مهم mention ده انه كمان الضرب بيأثر بشكل كبير ومش بس الضرب السيطره وكل الحاجات دي كلها ان انا بلغي شخصيه ال- ابني او بنتي بيأثر بشكل كبير جدا على انه ازاي هو شايف نفسه وازاي هي شايفه نفسها صح وكمان بي بيغير من من ال- ردود الافعال اللي جهازه العصبي بيحتاج يعملها علشان يحميه ف- فمنها حاجات بتبقى inaccessible خلاص يعني احنا في ال- في وقت الخطر بنحتاج نقاوم او اهاجم او اطلع اجري او اهرب آه، او ان انا اتجمد علشان احمي نفسي او حتى ان انا احاول اسايس الشخص اللي قدامي علشان احاول استرضيه عشان ما يأذينيش دي ردود افعال كلها جسمنا بيعملها بشكل يعني من غير ما نفكر بنعملها بشكل تلقائي لو انا طول الوقت بتضرب في ردود افعال معينه مش هعرف اعملها مش هتبقى accessible بالنسبه لي لان انا اتعلمت ان لو انا حاولت أس- اعلي صوتي حاولت اقول لا هتضرب طب فبالتالي حاجه من الاثنين يا اما ببقى انا الشخص اللي بيضرب يا اما انا الشخص اللي بيسكت لكن كأن مفيش حاجه في النص فمثلا يعني لو لو جينا للست اللي انت بتتكلمي عنها دي الست دي ما ينفعش تقول انها زي الفل هي مش زي الفل اكيد حتى لو ظاهريا ابنها ده ممكن يبقى في جامعة كبيرة ممكن يبقى شاطر بالظبط جدا ممكن ي... كل حاجة بس ده مش زي بالظبط الفل بس لان عايزه ده اقول مش لك ده هي الانجاز الوحيد يعني هي بدأت تتكلم معايا انه آه، انا آه، متخرجه من كليه صيدله وانا آه، ده ال- آه، شهادتي واحنا في عيله فلان يعني مش حد بقول لك ناس كويسه جدا جدا وبتقول لك و- و- وابني ده متفوق في المدرسة والرياضي وأخته كذا وأبوه بيشتغل شغلانة كذا يعني بقول لك ال check box كله مظبوط عارفة كل بس غير قادر حاجة على التعامل مع مشاعره بالظبط وهي كمان غير قادرة على التعامل مع مشاعرها دي مهارات أهم الصراحة من أنا جبت كام في الامتحانات أنا وأنا بتاعتي أه، في ثانوية عامة عملت إيه؟ في حاجات أهم بكتير أنا مش فاكرة أصلا ثانوية عامة عملت إيه اه يعني اه دي اه اه حاجات كلها بتتنسي بعدين الناس بتفتكر بعد كده الشخص ده لما اتجوز عمل إيه في مراته عمل إيه في ولاده كانت حياته عاملة إزاي كان مبسوط ولا كان تعيس كان عايش لوحده ولا لأ حد يقدر يرتبط بيه دي الحاجات اللي فعلا بتفضل مكمله وهي دي الحاجات اللي الناس بتفتكرها on their death bed يعني لما هم على فراش الموت يعني ما بيفتكروش هم جابوا كام درجه ولا جابوا امتحان ايه ولا حدش بيفتكر الكلام ده اللي بيفتكره دايما هو انا عملت ايه في حياتي وحياتي كانت حياه ممتعه ولطيفه ولا في حاجات انا قررت انا ندمت عليها صح لا و يعني انت قلتي نقطة مهمة قوي على موضوع الثقة انه يعني تاني أسوأ حاجة ممكن تحصل ما بيننا وبين ولادنا ان هم يبقوا شايفين ان انا مش واثق في كلامك يعني عارفة مثلا حاجة هبلة قوي حاجة صغيرة جدا مثلا يبقى عندك طفل صغير وبتقولي له آم، يلا ه- آه، انت كنت شاطر فيوم الجمعة هوديك المكان الفلاني هوديك البارك ماشي وبعدين يجي الجمعة إن شاء الله طبعا لازم نحطها نحط إن شاء الله في القصة ي- هنروح البارك إمتى يا مامي؟ هنروح يوم الجمعة إن شاء الله يا حبيبي ويجي يوم الجمعة وما راحش for whatever reason بقى نسيت طنشت حصل حاجة أهم مش عارف إيه فابني مش مع اني هيصدقني ممكن اقول له مع اني ممكن اقول له حصلت حاجات مختلفه هنضطر نغير الميعاد انا عارفه انك متضايق ون regulate المشاعر الضيق دي اللي والدبدبه في بتحصل الارض وكل حاجه ليه ما انا بقى ليه ما اتعاملش مع ولادي على انهم بني ادمين صح انهم بس بني المشكلة ادمين بقى عندهم إن لما كيان كل لما كل شوية هغير آه، الميعاد أو هودي وعد ومش هوفي بيه مرة كان كده مرة خلص أكلك عشان أديك آيس كريم مرة آه، آه، انجح في الامتحان وهجيب لك آه، لعبة طبعا بغض النظر عن الاستراتيجي دي اللي هي بالنسبة لنا ضد كل مبادئ التربية الإيجابية بس يعني بغض النظر بس هو ده اللي بيحصل فبتلاقي إن الولاد إيه خلاص انا هبطل اصدقك بقى ما انت كل شويه تقولي لي ايه تعلقي لي جزره والجزره ما بتجيش فخلاص انا ليه هعمل ال- اللي بعمله بس كل الحاجات دي حاجات برضو يا ياسمين احنا اتربينا عليها و, و, و ب يعني اديكي مثال بس تاني هل مثلا هل احنا لما اتربينا عليها كنا زي الفل يعني هل لما حد هو بيقول ده لي هعمل السؤال كذا بصدقه ولا ايوه ببقى عارفه بالظبط انه مش هيعملها ولا ببقى بالظبط افضل طول الوقت قلقانه لحد ما يعملها انت تبقي عارفه مثلا ان فلان الفلاني في العيله هيديكي ميعاد الساعه 4 وهيجي 6 ونص هيجي الساعه 5 بقى خمسة ده بس كيس سيناريو هو هيجي ستة ونص او هيقول لك انا هاجي لك في الحته الف... اه انا هقابلك بقى يوم الكذا الساعه كذا لازم نتقابل ونتجمع وكده تكلميه ما يردش ده خلاص بس انت تبقي عارفه بقى ان الباترن بتاع البني ادم ده فالثقه ما بيني وما بينه اساسا مكسوره يعني انا اساسا مش مصدقاك لان انت خلفت بوعدك معايا اكتر من مره بتبقى كارثه لما بتحصل مع ولادنا لان هي بتفضل متكرره وده برضو جزء من بس احنا زي لا احنا يا جماعه مش زي الفل لما بنعمل الحاجات دي مش احنا مش صح لما بهزق ولادي لما بتكلم مع ولادي على إن- م- ما بتكلم على ولادي مع ناس تانية بشكل مش كويس سواء قدامهم او من وراهم بيتضايقوا يعني كنت لسه قاعده مع واحده برضو قريب آه، بنتها تقريباً 14 15 سنه قد ابني يعني. آه، وشفتها قلت لها ايه الحلاوه اللي هي بقت فيها دي بقت لذيذه قوي وكده فبتقولي ايه دي كذا وكذا وكذا والبنت واقفه والبنت ما تعرفنيش يعني انا اخر مره شفتها مثلا كانت عندها خمس ست سنين فالبنت بدات تبص اللي هو هو انت ازاي بتتكلمي عليا بال... بالطريقه دي عارفه مع شخص ما واحده تعرفوش شخص اه م- اول مره تشوفوه ده اول انطباع بيترسم عند الشخص ده عنها اه فطبعا فهي كل الحاجات دي يعني اخر حاجه النقطه الاخرانيه اللي هي بجد يعني بتضايقني انا شخصيا لانه انا يعني كلنا اي ثينك عانينا منها انه أم، انا بقى انت عارفه دايما بعمل body safety workshop وبقعد اقول ان احنا لازم نتكلم مم.
علم الولاد على صحيه ال- ال- الجسم وايه التغييرات اللي بتحصل فيه وايه هي sex education كل الكلام ده فكنت عامله webinar من أس- من اسبوع 10 ايام حاجه كده كنت عاملاه for free لكل الناس عشان نتكلم على مبدا الخصوصيه جايب في جميع الاحمر الاعمار خلصنا ال webinar ياسمين كان في مثلا حوالي 200 بني ادم حاضر اوكي خلصنا فلقيت اتنين بعتوا لي كذا حد طبعا بعت قال شكرا وكده واغلب الناس كانت جميله جدا جدا كتر خيرها وكده بس في اتنين بعتوا لي قالوا لي اللي انت بتعمليه ده ضد المبادئ بتاعتنا وضد العلم بتاعنا والشريعة ضد بتاعتنا الأخلاق ضد الأخلاق انت كده بتقومي هنقوم الولاد ان هم تبقى اخلاقهم وحشه و... ودي واحده امم قالت لي كده والتانيه قالت مور لس يعني نفس الحاجه وقالت لي واحنا ما اتعلمناش حاجه وبقينا زي الفل اتجوزنا وخلفنا وكل حاجه هل هل فعلا هل فعلا بقت زي الفل ولا هي وهي مثلا هي وجوزها آه هما الاثنين ما يعرفوش حاجة فما يعرفوش ان في ما هو اكثر من اللي هما بيعملوه
يعني انا ما يعني دي اعرفش ان حاجة من انا اسال اكثر السؤال ده الحاجات حقيقة. انا ما اعرفش ان انا سالت لا السؤال ده انا بتساءل rhetorical question يعني مش ب... مش بسألها هي سؤال مباشرة بس دي حاجة hypothetical مثلا انا بشوفها كتير انا دي حاجات انا بشوفها مثلا أم، لان انا كمان somatic sexologist يعني somatic بالظبط therapist and sexologist انا بشتغل مع ناس كبيره ناس عندها 30 و40 وساعات اكتر آه وساعات اصغر برضو آم، ممكن بقالهم مثلا خمس ست سنين متجوزين عشر سنين متجوزين وبنلاقي مع بعض لما بنيجي نشتغل من البدايه خالص مع بعض مع ال couple دول بنكتشف يا اما مش عارفين يتكلموا مع بعض يا اما ما بيعرفوش يتواصلوا مع بعض اصلا محدش فيهم عارف ي- يتفاوض مع التاني في حاجه هو عاوزها في اي حاجه مش بتكلم حتى على المتعه ولا الجنس ولا اي حاجه من الكلام ده أنا بتكلم في المطلق ممكن جدا آه، فتخيلي بقى ازاي ده بيحصل في علاقتهم الجنسيه ممكن عامله ازاي طب ما بنيجي نبص بقى في حاجات ممكن مبقوش عارفينها اصلا يعني حاجات زي ال ال آم، الموافقة الحرة مثلا ال consent ان هو مين بيوافق ازاي بنطلب ازاي بينفع هل لازم كلنا نطلب يعني لازم لازم حد واحد بس هو اللي بيطلب دايما وحد دايما بيستقبل لا ما ينفع يعني متعة الست اللي هي فكرة تقريبا مش موجودة في ثقافتنا العربية كأنها حاجة غريبة كل دي حاجات لو كانوا متعلمينها من بدري قد ايه كانت هتفرق في علاقتهم ببعض في البوند اللي ما بينهم لان طبعا العلاقه الجنسيه بتفرق جدا في في علاقتهم ببعض آه، في ثقتهم مع بعض في احساسهم بالراحه مع بعض يعني يعني بن- بنكتشف بعدين ان هم مش مرتاحين مع بعض في حاجات والاتنين مش بيقولوا فيه مش بيتكلموا عنها لان ما ينفعش نتكلم لان انا زي الفل لان انا مضطره ان انا افضل طول الوقت ابقى زي الفل فالناس اللي حواليا تشوفني زي الفل محدش محدش ي- يتدخل في حياتي فمحدش يديني نصيحة ومش بس كده ما احسش ان انا اقل يعني فكرة المقارنة احنا زي الفل فانا ولادي بتجيب بيجيبوا أج- احسن درجات آه، مستوانا المادي كويس عايشين في مكان كويس بس احنا عايشين ازاي مبسوطين ولا لا لان كل الحاجات دي في الاخر الناس ما- يعني حتى كمان الناس ما بتركزش قوي كده يعني احنا بس بنركز مع نفسنا على المسطرة بتاعت المجتمع دي والحقيقة ان احنا ما بنبقى يعني مش هو ده اللي بيأثر بجد علينا في آخر اليوم يعني
طب انا عايزه ادي للناس حاجه ممكن يعملوها ازاي يقدروا يعرفوا فعلا لو في زي التشيك ليست اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت المجتمع ازاي اقدر اواجه نفسي بال... بالحاجه اللي ناقصه مني اللي ممكن لو عندي تفرق جدا معايا في كل علاقاتي اللي حواليا ولادي آه، جوزي اصحابي آم، اهلي كل الناس
هو سؤال يعني هي ال- وانتي بتتكلمي كده اللي جه في بالي سؤال بسيط ايه الحاجات اللي بتحسسني بالأمان هل الحاجات اللي حس... بتحسسني بالأمان بالسعادة بالثبات بالقوة الحاجات دي كلها موجودة في حياتي ولا حاجات مجرد حاجات عارفاها أو حاجات بشوفها في ناس تانية ايه الحاجات اللي انا بحس ان انا طول الوقت عمالة بقارن نفسي بيها بقارن نفسي فيها مع ناس تانية يا ترى شكلها عامل ازاي يا ترى هي حقيقية فعلا يعني ممكن مثلا ابقى شايفة فلانة على انستجرام بتسافر كتير بتروح معرفش فين بتجيب حاجات غالية ازاي معرفش طب هل ايه اللي انا بدور عليه في في ده ممكن أنا بد- بدور على راحتي طب ما بدل ما انا بشتغل 20 ساعة في اليوم اشتغل 8 بس 6 بس يعني في شوية تغييرات صغيرة بتخلينا نعرف نوصل للحاجات دي بس طبعا هو بالاساس انا واقفه فين يعني انا انا فين ال ايه ال- إيه ال reaction بتاع جهازي العصبي اللي بيحصل بشكل اوتوماتيك يعني لما في حاجه بتكون اكتر مني اكبر مني اكتر مني شعور انا مش عارفه اتعامل معاه بعمل ايه بروح اكل بروح اعمل shopping بروح آه، افضفض طول الوقت للناس من غير آه، ما ابقى واخده بالي بفضل اكرر نفس القصه كل شويه لكل الناس آه، هل ببقى شايفه نفسي ضحيه هل بلوم حد تاني من غير ما اشيل مسؤوليه اللي انا عملته هل آم، هل بيفضل معايا الش... هل بفضل كأني عطلانة في المكان ده طول الوقت بيفضل طول الوقت عطلانة فيه هل بيأثر بشكل كبير جدا على أدائي في حياتي بشكل عام في علاقاتي في شغلي ما بعرفش أتحرك من المكان ده فده هو ده اللي يقول هل أنا مبسوطة ولا لأ هل أنا في مكان كويس ولا لأ مم.
يعني هل أنا عارفة أتحرك من الم... من الشعور لغيره ولا أنا طول الوقت عطلانة في واحد يعني ينفع ان انا ما فيهاش حاجه ان انا في حاجه صعبه تحصل لي النهارده فبقى النهارده مودي مش لطيف تمام بس بكره هيبقى اخف شويه بعد بعده ما فيش حاجه خلاص كأن ما فيش حاجه حصلت ولا انا بفضل عطلانه في المكان ده فتره طويله هل بيأثر على نومي هل بيأثر على اكلي هل بيأثر على تصرفاتي مع الناس هل بيأثر على صحتي يعني في ناس ممكن لما بتفضل عطلانه في الحاجات دي كلها بقى لها فتره طويله وبقى عندها صدمات ما ما عالجتهاش وعندها مشاكل ما شافتهاش وكل الكلام ده كله بيظهر على جسمهم جسمهم بيتكلم يعني صح حتى لو انا مش شايفه ومش فاكره ومش عارفه جسمي بيبقى عارف بلاقي مثلا مشاكل حساسيه مشاكل مزمنه آه، امراض مناعيه يعني وحاجات من هذا النوع بصي انا ما شاء الله I'm checking all the points كل اللي انت بتقوليه عماله اقول ايوه ايوه قولي ايوه انا مشكلتي بس ان انت مش عارفه تعالجيني عشان احنا اصحاب فانا انت مش عارفه مش عارفه اجيلك بس انا عايزه اروح لحد تاني بس هي مشكله يا ياسمين مم.
انت كل اللي انت بتحكيه ده آم، انت عارفه انا احكي لك قصه واحنا بنختم كده انا لما امي توفت انا كنت انا تخنت قوي في حملي في يعني زدت 40 كيلو طبعا كان حاجه بقى ايه وانا اصلا قتل فسفوسه فكانت فرق حاجه كبير اه رهيبه اه اه لا يعني الناس كانت بتشوفني وانا حامل وبعدين بعد ما ولدت مش عارفين انا مين يعني واحده تانية خالص وبعد كده في سبع شهور نزلت لا انا تخنت في يحيى 32 كيلو وبعدين في سبع شهور من ساعه ما امي توفت نزلت 40 كيلو اوكي مم.
فكنت لا يعني كانت حاجه مش يعني كده بس كل ما الطلوع والنزول ده in one year بيأثر في سنه على واحده لا لا في سنه واحده فكانت الناس لما كانت بتشوفني لما خس... لما خسيت قوي كان بيقولوا لي ايه ايه ده ايه الحلاوه دي شكلك حلو قوي ايه اللي مش عارف ايه وانا طبعا بهز راسي شكرا شكرا بس you're طبعا checking one of the boxes I'm بس checking one هما of مش the شايفين ايه اللي boxes بيحصل جوه yes مش شايفين فطبعا اللي كان بيحصل جوه ان كانت حاله اكتئاب حاده وما كنتش عارفه اطلعها انا عيطت على امي بعد ما توفت بسنه وشهرين
مم.
ما كنتش عارفه أضع. يعني عزا جنازه moments triggers مفيش حاجه بتطلع وانا شخص very emotional ودمعتي قريبه جدا بس كانت ال trauma كانت عامله صدمه احنا فكره ده ال trauma دي ممكن تبقى حلقه تانية نعملها مع بعض بس اللي مم.
عايزه اقوله لك ايه انه في الوقت ده كانت الناس بقى شايفه مش انا انا كنت عارفه ان انا متدمره بس الناس كانت بتبص عليا تقول ايه دي زي الفل دي قويه دي متماسكه دي شايله البيت ما دي عيطتش ما عملتش عيطتش ما اتضايقتش اه عرفت دي تكمل في حياتها بالظبط ده بصي ولا ابنها بصي جوزها بصي اخوها بصي باباها بصي خالتها دي شايله البيت دي شايله جدتها ده كان اللي بيتقال عليا okay دي بصي بتعمل كل ده وبتدرس وبتتعلم لغه تانية بس انا كنت متدمره يعني كنت بت check ال box كله بس completely destroyed يعني من جوايا كنت منهارة وانا بحكي القصة دي ليه مش عشان حاجة آه، الموضوع ده عدى عليه 16 سنة بس انا بحكي على الموضوع ده ليه عشان آم، احنا بنبقى شايفين اه انت يمكن تكوني بت... بت... معلمة على كل العلامات ان اه انت بتعمليها بس هو الحقيقة ان الجوه الكراكيب اللي جوه دي لو الواحد ما واجههاش بتنتهي نهاية وحشة جدا لان انتهت معايا بال chronic urticaria وانتهت معايا بال celiac disease اللي ظهر وال vitamin D اللي deficiency اللي مش عارفين نطلعها من ساعتها كل بقى الحاجات دي انا لحد دلوقتي بتعالج ومش عارفة اتعالج يعني عارفة ال autoimmune في حتة تانية خالص فنفسي الناس تسمع الكلام ده وتقول انه هنقف قدام مراية وهقول على فكرة انا كان بيحصل معايا X واثر معايا في X plus Y وانا او عشان كده عايزه اتحسن في في واحد اتنين تلاته اربعه ده مم.
كان المغزى behind ال conversation النهارده
yes
I hope ان احنا نكون وصلنا للناس اتمنى اتمنى نخرج من الدايره بتاعه ال performance والناس شايفاني ازاي والناس عايزه ايه وافكر اكتر فانا حاسه بايه وايه اللي انا عاوزاه يعني I يا hope ريت
ياسمين الكلام معاكي ما بينتهيش الحقيقه لو حد عايز يتواصل معاكي يتواصل معاكي ازاي
تقدروا تتواصلوا معايا من على الموقع ياسمينمدكور.com ممكن من على الانستجرام ده somatic therapist مفتكرش في حاجه تانية يعني دول اكتر حاجتين حلو دايما ممكن تتواصلوا منهم يعني احنا هنكتبها في ال bio واكيد لو في اي حد محتاج يوصل لك يبعت لنا زي كالعاده ابعتوا لي وانا هوصلكم بياسمين آه لا بس بجد ياسمين شكرا ان انت كنتي معانا النهارده فعلا كالعاده بتفرقي جدا وبتفرقي معايا انا جدا نفسيا و يا ان شاء الله ما تبقاش اخر مره احنا مستنيينك ال season اللي بعده بقى ان شاء الله إن شاء الله thank you شكرا ان انتوا سمعتونا للاخر رايكم بجد بيهمنا ابعتوا لنا على اي منصه من منصات Family Hub اي راي اي فكره اي سؤال واحنا بجد هنحاول على قد ما نقدر نرد على كل الناس ونساعد كل الناس يا رب الخير ليكم دايما ليكم لكل اللي بتحبوه